إرهاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا أهدى للكون رسالتنا أهدى للكون رسالتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا اللهم أجر الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اهلا ومرحبا بكم ايها الاحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا. آه، بنتكلم النهارده عن مقومات دوله الاسلام. وامبارح شفنا ديفيد سانتيلانا بيقول ايه عن نظام الدوله ونظام الحكم ونظام الخلافه الاسلاميه شفنا طه حسين بيقول ايه عن آه، آه، الدوله في الاسلام والخلافه الاسلاميه آه، شفنا آه، دكتور المستشار عبد الرزاق باشا السنهوري بيقول ايه عن دوله الاسلام وازاي هو بيتمنى وبيرى وجوب اقامه دوله الخلافه الراشده على منهج النبوه وبيقول ان احنا علشان نوصل لهذه المرحله دوله الخلافه على منهاج النبوه لابد ان احنا نقيم ما سماه آه، عبد الرزاق باشا السنهوري بالدولة الإسلامية الناقصة أو النظام الإسلامي الناقص وقلنا النظام الإسلامي الناقص اللي بيتكلم عليه عبد الرزاق باشا السنهوري هو النظام اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي إن احنا دولة زي مصر دولة زي ليبيا دولة زي تونس دولة زي المغرب زي الجزائر زي أي دولة كل دولة تقيم نظام إسلامي قائم على العدل والمساواة الحرية الشورى القيم الإنسانية كل ده منضبط بمظلة الشريعة الإسلامية دي اسمها الدولة الإسلامية الناقصة أو النظام الإسلامي الناقص شورى عدل ومساواة آه، شورى عدل ومساواة آه، الإنسانية الحرية كل ده تحت مظلة الشريعة الإسلامية طب إيه اللي ناقص؟ اللي ناقص حاجتين وحدة الأمة وحاكم واحد يحكم هذه الأمة دول الاتنين اللي ناقصين حاكم واحد يحكم هذه الأمة ووحدة الأمة احنا اما هتقام هذه الدولة دولة العدل والمساواة والحرية والشورى والإنسانية تحت مظلة الشريعة الإسلامية وبقوانين الشريعة الإسلامية في مصر في المغرب في في دي اسمها الدولة الإسلامية الناقصة لما يتحدوا ويجتمعوا مع بعض ويبقوا دولة واحدة أمة واحدة ويختاروا واحد يحكمهم ده اسمه نظام الدولة الإسلامية الكامل وده اللي بيتكلم بيه عبد الرزاق باشا السنهوري ما هماش الإخوان المسلمين ولا السلفيين ولا صفوة حجازي ولا فلان ولا فلان يبقى إذن اللي يهاجم فكرة الخلافة الإسلامية وفكرة الدولة الإسلامية ده حد يعني إذا بيهاجم بأدب وباحترام ومش عاجباه الفكرة ماشي هو حر كل واحد يقول رأيه إيه ربنا عز وجل هيحاسب الجميع وجميعنا سنقف بين يدي الله عز وجل وفي الدنيا يقول رأيه ما دام رأيي قال رأيي لا يحاسب يحاسب يحاسب عليه القانون يقول رأيه زي ما هو عاوز بشرط بالأدب والاحترام أما من يتجاوز حدود الأدب والاحترام ويتكلم عن فكرة الخلافة وفكرة دولة الإسلام بأن هي خرافات وخزعبلات وكلام أهبل وكلام عبيط والكلام اللي سمعناه ده يبقى حد ما بيفهمش حد مش فاهم حاجة حد يعادي الفكرة الإسلامية اللي يحقر من شأن رأي ينادي ب ب ب بأمر نادى به فقهاء وعلماء ومفكرين ومثقفين ده يبقى حد ما هوش فاهم حاجة خالص يبقى حد يعني مش ده ده يروح يعني يلعب في التراب يا إما هو حد حاقد على الإسلام وعلى الفكرة الإسلامية لأن الكلام ده ما هياش فكرة صفوت حجازي ولا فكرة حسن البنا ولا فكرة عبد الرزاق الصنهوري ولا فكرة أي حد ده فكرة النبي صلى الله عليه وسلم وده النظام الحكم الإسلامي نظام الحكم العربي اللي اللي سماه طه حسين كده نظام الحكم العربي الذي بنى قواعده الذي بنى قواعده الدين الإسلامي إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء أو خليفة وأنه لا نبي بعدي ولكن خليفة يبقى دي حديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حاجة اسمها الخلافة وفي حاجة اسمه الخليفة وبعدين يجي سيدنا حذيفة بن اليمان في الحديث صحيح واللفظ لأحمد فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء الله ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها النبي يرفعها الله عز وجل متى شاء ثم يكون ملكا عضوضا يكون فيكم ما شاء الله ثم يرفعه متى شاء ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله ان يكون ثم يرفعه الله اذا شاء ثم تكون خلافه راشده على منهاج النبوه ثم تكون خلافه راشده على منهاج النبوه دول حديثين بيبينوا لينا هذا الامر وكلام الفقهاء وكلام العلماء القدماء والمعاصرين على وجوب نظام الحكم الاسلامي الذي ينضبط تحت مظله الشريعه الاسلاميه تظلله الشريعه الاسلاميه وتحت هذه المظله يكون العدل والمساواه الحريه الشورى الانسانيه وده اللي بنسميه او زي ما سماه عبد الرزاق باشا السنهوري نظام الحكم الإسلامي الناقص أو الدولة الإسلامية الناقصة بالمناسبة لما أنا قلت الولايات المتحدة العربية وعاصمتها القدس والدنيا قامت وما قعدتش وطلع الفريق أحمد شفيق يقول صفوت حجازي عاوز يخلي القدس عاصمة مصر لا أنا ما قلتش كده خالص واللي يقول ان صفوت حجازي عاوز يخلي القدس عاصمه مصر يا اما حد بيكذب كذاب يعني يا اما حد مش فاهم يا اما حد عنده مشكله في قواه العقليه بقى ولا عنده اي مشكله دي مش شغلتي ومش مشكلتي انا قلت القدس عاصمه الولايات المتحده العربيه دي امنيه وزي ما قلنا الاعمال العظيمه تبدا بامنيات عظيمه ايه اللي خلاني قلت كده ايه اللي خلاني قلت ان انا اتمنى ان القدس تكون عاصمة الولايات المتحدة العربية واظن في تاني حلقة باين بينا ان في يوم من الايام كانت المدينة المنورة في عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وبداية عهد سيدنا علي كانت المدينة المنورة هي عاصمة دولة الإسلام وعاصمة دولة الخلافة ومصر كانت جزء من هذه الدولة ولم تكن مصر ولا القاهرة موجودة القاهرة أصلا وكانت مصر موجودة لكن ما كانتش العاصمة وما ضر مصر شيئا بل في هذا العهد مصر في عهد خلافة عمر وأبو بكر عمر وعثمان وجزء كبير من خلافة علي كانت مصر تحت حكم الدولة الإسلامية وتخضع للدولة الإسلامية وكان عمرو بن العاص هو والي مصر في فترة طويلة منها وعمرو بن العاص هو اللي بيقول ولاية مصر تعدل الخلافة بغداد كانت في عهد الدولة أو دمشق في عهد الدولة الأموية هي عاصمة الخلافة ومصر جزء من هذه الخلافة وجزء من هذه الدولة وعبد الملك بن مروان هو اللي سمى مصر كنانة الله في أرضه وعبد الملك بن مروان هو اللي قال مصر كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قسمه الله ولم تكن مصر عاصمة الخلافة ولم تكن القاهرة موجودة في عهد الدولة العباسية كانت بغداد هي عاصمة الخلافة ولم تكن مصر هي العاصمة وكانت دولة الخلافة في عهد الدولة العباسية تحكم دولة الخلافة تحكم من مصر في عهد الدولة الأيوبية الدولة الأيوبية كانت في مصر والحجاز والشام وكانت تحكم باسم الدولة العباسية وكانت لا يتم شيء في دولة الخلافة كلها إلا بمصر وعن طريق مصر فأنا ما قلتش إن القاهرة إن القدس عاصمة مصر يعني تبقى عاصمة مصر إزاي يعني نروح نحتل فلسطين إحنا يعني ولا إيه مش فاهم انا قلت ان ان شاء الله الخلافه قادمه والولايات المتحده العربيه قادمه الجمهوريه العربيه المتحده سموها اي اسم واتمنى ان تكون العاصمه هي القدس ليه عندنا حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح رواه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه والحديث طويل وفيه عبد الله بن حوالة يقول فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وقال كيف بك يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد حطت رحالها في الأرض المقدسة كيف بك يا ابن حواله اذا رايت الخلافه قد حطت رحالها في الارض المقدسه وفي روايه كيف بك يا ابن حواله وقد اصبحت الخلافه في الارض المقدسه الارض المقدسه جمهور العلماء على انها فلسطين القدس الأرض المقدسة هي فلسطين القدس هذا الجمهور بعض العلماء بيرى أن الأرض المقدسة هي كل أرض الشام شيوخي علموني أن الأرض المقدسة إذا أطلقت هكذا الأرض المقدسة فهي القدس بيت المقدس يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن حوالة إن هيجي يوم من الأيام وده من علامات الساعة لأن بقية الحديث إذا حطت أو إذا كانت الخلافة في الأرض المقدسة فانتظروا الزلازل فانتظروا الزلازل دي من علامات الساعة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الخلافة ستكون في الارض المقدسة ومعنى تكون في الارض المقدسة يعني العاصمة بتاعة الخلافة بعض العلماء قالوا ان ده اتحقق بان عاصمة الخلافة اصبحت الشام والشام من الارض المقدسة بعض العلماء بيقول لا ده لسه ما اتحققش لان الارض المقدسة هي القدس هي فلسطين وان هيجي يوم تبقى أرض الخلافة عاصمة الولايات المتحدة العربية عاصمة الخلافة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة عاصمة اتحاد الجمهوريات العر... عاصمة أي حاجة لينا كلنا هتبقى القدس يبقى ما بنجيبش كلام من دماغنا ما بنجيبش كلام من البنيخ هم بيجيبوا كلام من البنيخ ده مش بيجيبوا كلام من البنيخ كمان ده بيجيبوا كلام من باسكت من سلة الزبالة يبقى ادي ثلاث احاديث بتتكلم حديث كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء وبت... ولا نبي بعدي وانما خليفه حديث ثم تكون خلافه راشده على منهاج النبوه حديث الارض المقدسه وهي عاصمه للخلافه وانا ارى انها هي القدس وفلسطين وليست دمشق او الشام. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث اخر يقول الحديث معروف لا تقوم الساعه حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله الحديث ده مصدقينه ولا مش مصدقينه ايوه مصدقينه حديث صحيح ايوه حديث صحيح يبقى لن تقوم الساعه الا وبين المسلمين واليهود حرب معركه ضخمه هذه المعركه يختبئ فيها الحجر والشجر وراء يختبئ فيها اليهودي وراء الحجر والشجر الحجر والشجر اللي مختبئ وراه اليهودي هينادي ويقول يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر بني إسرائيل يبقى إذا السلام خيار استراتيجي لا مش خيار استراتيجي ده خيار مؤقت خيار تكتيكي لأن الصهاينة مش بتوع سلام ولابد هينقضوا السلام ولابد ان احنا هنحاربهم شاء من شاء وابى من ابى صدق من صدق وكذب من كذب النبي بيقول كده واحنا بنصدق النبي بتاعنا صلى الله عليه وسلم امتى ملناش دعوه ما نعرفش مع مين ما نعرفش لكن مين اللي هيقاتل المصريين ولا السوريين ولا اللبنانيين ولا الاردنيين ولا السعوديين لا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد هذه الأمة ستجتمع وستكون أمة واحدة ودولة واحدة يحكمها حاكم واحد هذه الدولة الواحدة والحاكم الواحد سيقاتل اليهود سيقاتل الصهاينة حتى يختبئ الصهيوني واليهودي وراء الحجر والشجر وينادي يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل نصدق الكلام ده ولا لا لازم نصدقه ده المقوم الاول من مقومات الدوله المسلمه الخلافه الراشده ان تجتمع الامه وتصبح امه واحده ربنا عز وجل في القران الكريم في سوره الانبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الأمة ديت يا ترى هي الأمة المصرية ولا الأمة السورية ولا الأمة السعودية ولا الأمة المغربية ولا إيه لا دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم طيب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا عز وجل في القرآن بيتكلم كده بيتكلم على أمة متفرقة تقاتل بعضها البعض وكل قطعة أرض عليها ملك ولا رئيس ومعاه جيش ويقاتل الأمة الأخرى من أمة محمد هي أمة محمد اللي ربنا عز وجل بيتكلم عليها في القرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون بيتكلم على أمة كل حتة أرض ليها سلطان وليها قوانين وليها ملك ولا رئيس وليها جيوش ويصوموا لوحدهم عندهم هلال لوحدهم وعندهم قوانين لوحدهم ده ناقص لو كل أمة من دول يقدروا ويلاقوا حد يفتلهم ان هم يحجوا في بلدهم كانوا عملوا كده هي دي الأمة اللي ربنا عز وجل بيتكلم عليها الأمة بمفهوم الأمة هم جماعة من الناس يعيشون على أرض واحدة تجمعهم عوامل مشتركة واحدة دين واحد لغة واحدة قانون واحد نظام واحد ويحكمهم حاكم واحد هي دي الأمة هي دي الأمة ولذلك هذه الأمة التي يتكلم عنها القرآن والتي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة واجب علينا جميعا أن تتحد هذه الأمة لتكون دولة واحدة والفكرة دي دي موجودة في كل الأدبيات في كل الأيديولوجيات في كل العلوم وفي كل الأفكار فكرة الدولة الواحدة والأمة الواحدة إيه هتلاقي لفظ الأمة بيأتي في آيات في القرآن الكريم بمعنى زي مثلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليضل من يشاء ويهدي من يشاء لو شاء الله لجعلنا أمة واحدة يبقى إذن كون ان يبقى فيه امم متعدده ده اراده ربنا يبقى انت ازاي بتتكلم يا شيخ صفوت وتقول لي امه واحده ده ربنا عز وجل بيقول ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليضل من يشاء ولكن دي يعني ولكن جعلكم امم متفرقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء ولذلك الامه هنا التعدد هنا هو تعدد الايمان والكفر في أمة ضلت وأمة اهتدت ولذلك العلماء يقسموا العالم أو الأمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة دعوة وأمة استجابة أمة الدعوة كل البشرية كل البشرية أمة واحدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة أرسل للعالمين دي اسمها أمة الدعوة أما أمة الاستجابة أو أمة الإجابة فهي الأمة التي استجابت وامنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ربنا عز وجل جعل الناس امم وفقا للايمان والكفر للضلال والهدى امه محمد صلى الله عليه وسلم هذه امه الهدى امم الضلال وامم الكفر دي امم كتيره في امه بتعبد البقر دي امه في امه بيعبدوا الصليب دي امه في امه اليهود في امه ال- اللي بيعبدوا لسه ال- ال- ال- ال- المجوس وبيعبدوا ال- الشياطين دي امم في الكفر والايمان لكن أمة الإيمان أمة واحدة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان بين آدم ونوح عشرة قرون بين سيدنا آدم وبين سيدنا نوح عشر قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق فلما اختلفوا فلما اختلفوا اختلفوا في الحق يبقى من أول سيدنا آدم لغاية بعثة سيدنا نوح أو عند سيدنا نوح كان عشر قرون كلهم أمة واحدة على الحق قبل بعثة سيدنا نوح اختلفوا وانقسموا الى امم وفقا للضلال والهدى فبعث الله النبيين وانزل فبعث الله النبيين والمرسلين وانزل الكتاب فكانت امه واحده ده نفس اللفظ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فبعث الله النبيين والمرسلين وانزل الكتاب بالحق فكانت امه واحده يبقى هنا التعدد الاممي ده مش للدين الواحد تعدد الامه مش للدين الواحد تعدد الامه ده للحق وللضلال واختلاف الناس في الكفر والايمان اما المؤمنين كلهم امه واحده امه بمعنى ارض واحده يسكن عليها شعب واحد تحكمهم شريعه واحده يتكلمون لغه واحده عندهم نظام واحد يحكمهم امام واحد وتحت منه ولاه وحكام يحكمون به ده المقوم الاول من مقومات دوله الاسلام واحد اجي يقول لي لا ده مش لازم الكلام اللي انت بتقوله ده اقول له اذن الخلفاء بقى وحكام الاسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا ابو بكر والصحابه دول جميعا لما فتحوا البلاد كانوا ظالمين ما ده مش شرط هيقول لي لا ده هم فتحوها عشان ينشروا الاسلام طيب فتحوها عشان ينشروا الاسلام ودخلوا الاسلام ونشروا الاسلام ما يسيبوهم ويمشوا ليه يفضلوا موجودين ويحكموهم ويعينوا عليهم ولاة ده استبداد بقى واستعمار ولا ده ايه لا ده له استبداد وله استعمار ولا ايه ده ده هو نظام الدولة في الاسلام ان احنا لازم نبقى كلنا دولة واحدة هو اي حد عايش على اي مكان وفي اي دولة عاوز ايه اكتر من العدل والمساواة الحرية الشورى او الديمقراطية الانسانية عاوز الكلام ده كله طيب لما يتحقق هذا الكلام بالشريعة الإسلامية أو يتحقق بالاشتراكية ولا بالشيوعية ولا بأي حاجة لو أنك لست صاحب دين هتفرق معك مش هتفرق معك هتفرق مع صاحب الدين فقط صاحب الدين لا يقبل أن تقام هذه القواعد على غير هدى الإسلام وعلى غير شريعة الإسلام لاننا لو قبلنا كده يبقى احنا بنقبل ان احنا اه اه نترك ديننا نترك العداله اللي في الاسلام نترك كل قيم الانسان التي نادى بها الاسلام وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم اه ده المقوم الاول من مقومات دولة الإسلام والدولة الإسلامية الأمة الواحدة ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما حارب في حروب الردة عندنا نحن جمهور المسلمين أن سيدنا أبو بكر حارب من أجل أنهم منعوا الزكاة يجي بعض الذين ينق... يرفضون فكرة دولة الإسلام ووحدة الأمة الإسلامية بيقول لك لا ده هو ما حاربش علشان ال... ال... الزكاة ده هو حارب عشان هم عملوا عصيان وعاوزين يستقلوا طيب يبقى إذا حضرتك بتؤكد فكرة دولة الإسلام وأن هذه الدولة لابد أن تكون واحدة وأن من مهام هذا الحاكم ومن مهام هذا الوالي أن يحافظ على وحدة هذه الأمة وإلا لو جينا في مصر هو مين يقول وبأي حق أنت أيها الليبرالي ولا العلماني ولا أي حد رافض فكرة الأمة الواحدة مين يقول ان ليه النوبه ما ما ينفصلوش ويبقوا دوله لوحدها ليه عاوز تخليهم في الامه المصريه ايه ليه مين قال مين هات لي حاجه تثبت وتقول ان هي دي مش عارف بتاعه مصر ليه ما نخليش الناس بتوع مطروح ينفصلوا هم حرين مثلا انا يعني عشان ما حدش يجي يقول ده صفت حجازي بيدعو للانفصال ده انا بتكلم على واقع موجود وانا ارفض هذا تماما لكن بقول لهم ليه ليه عاوزين تخلوا الجيزة محافظة ما الجيزة دي تبقى دولة لوحدها ما البحيرة تبقى دولة لوحدها الواحات تبقى دولة لوحدها البحر الأحمر وسينا تبقى دولة لوحدها انت بأي حق بتقول ان دي الدولة المصرية وان حق الإنسانية ان انا ابقى حر ومستقل يبقى انت بتدين نفسك لو انك ترفض الوحدة الكبرى لماذا تقبل بالوحدة الصغرى يبقى كل محافظة ولا كل إقليم في أي دولة من حقه أنه ينفصل ما عندكش صك من ربنا بيقول بيقول ان الواحات الجديدة تابعة للقاهرة ما عندكش حاجة بتقول كده مش معنى ان بتوع الواحات بيتكلموا نفس اللغة بتاعت القاهرة وان بتوع الواحات بيدينوا بنفس الدين بتاع القاهرة وان الجيش بي بي بيحمي الواحات مش معنى كده انك تؤصل وتجزر لهذه الوحدة اذا اصلت وجزرت لهذه الوحدة الصغيرة في الاقليم الصغير فلا بد ان ترضى بالوحدة الكبيرة في الاقليم الكبير لابد ان تقبل وترضى بوحده الامه العربيه ووحده الامه الاسلاميه ودي هتكون ايوه هتكون هتكون غصب عن اي حد هتكون باراده الله عز وجل هتكون لان الله عز وجل جعل هذا الامر مقوم من مقومات الملك وربنا عز وجل هو الذي جعل هذه الامه امه واحده بكل ما تحتمله الكلمه من معاني ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون وكذلك جعلناكم امه وسطا كنتم خير امه اخرجت للناس كل هذه المعاني كل معنى تحتمله كلمة الأمة الواحدة في اللغة وفي العلوم المختلفة موجود هنا ومطلوب هنا أي معنى تخيلوا بقى محدش يجي يقول لا ده الأمة الواحدة هنا هي أمة التوحيد يعني إن إحنا بنعبد رب واحد لا طبعا ده كلام فارغ اذا كنا بنعبد رب واحد وهو ده مقوم الامه يبقى حضرتك بتتكلم كلام فارغ لان عبادتك للرب الواحد بتستلزم ان ليك نبي واحد بتستلزم ان ليك قانون واحد وشريعه واحده بتستلزم ان هناك رجل واحد يحمي هذه الامه ويحرس هذا الدين ويسوس هؤلاء الناس إيه، زي ما قلت كل معاني الكلمه كلمه الامه الواحده موجوده في هذا اللفظ وفي هذه الكلمه يبقى ده المقوم الاول من مقومات الدوله في الاسلام ونظام الحكم الاسلامي وهو ده الناقص من الدوله الاسلاميه الناقصه او نظام الحكم الاسلامي الناقص الذي يتكلم عنه عبد الرزاق باشا السنهوري ناقص ناقص وحده الامه العربيه والاسلاميه. وحده الامه العربيه ديت ده لغايه يا جماعه الحرب العالميه الثانيه لغايه سنه 1942 و45 و46 و47 كنا امه واحده. كنا امه واحده. يجي واحد يقول لك اه كنا امه واحده تحت الاحتلال الانجليزي. وان بدانا نتحرر، بدانا نتحرر من الاحتلال الانجليزي لا مش من الاحتلال الانجليزي خلي بالك ده من الاحتلال العثماني بيقول لك الاحتلال العثماني وان حركه التحرر من الاحتلال العثماني بدات مع الحرب العالميه الاولى اه ده صحيح ايه هو اللي صحيح ان حركات التحرر من الاحتلال العثماني لكن احنا كنا محتلين عثمانيا لا طبعا طب ما احنا دلوقتي محتلين امريكيا في حاجة اسمها دولة الخلافة في خليفة بغض النظر بقى عن هو فاسد ولا صالح ما هي الدولة العثمانية كان فيها من الخلفاء الكثر الذين بنوا أمجاد وكانت مصر ضرة الخلافة العثمانية كما كانت مصر ضرة الاحتلال العثماني نحن لا يهمنا من يحكمنا ولكن يهمنا كيف يحكمنا وبما يحكمنا للأسف الشديد كنا بنقرأ مساوئ الاحتلال العثماني تعلمنا في الإعدادي وفي الثانوي وفي الابتدائي مساوئ الاحتلال العثماني وإن إزاي مصر كانت دولة محتلة عثمانيا صلاح الدين الأيوبي لما جه مصر ده كان احتلال أيوبي ولا كان إيه ده؟ صلاح الدين الايوبي كان احتلال ايوبي صلاح الدين الايوبي لما حكم والدوله الايوبيه كانت تحكم حتى حدود تركيا شمالا واليمن جنوبا والحجاز شرقا والى يعني تونس والزيتونه غربا هو ده كان احتلال بتسموه احتلال طبعا في بعض الناس يعني أصحاب المزاج بيسموه احتلال إيه هذه هي الأمة العربية والأمة المسلمة التي نطالب بها والتي نتمناها والتي نرجوها قبل أن أترككم هذه المقوم الأول من مقومات الدولة في الإسلام وحدة الأمة مقومات الدولة في الإسلام وحدة الأمة وحدة الحاكم والنظام العدل المساو... العدل والمساواة الحرية الشورى الإنسانية دول ست عناصر هم مقومات الدولة المسلمة إذا توافروا تكون الخلافة الراشدة إن شاء الله وحدة الأمة الحاكم الواحد ونظام الحكم الواحد الشورى العدل والمساواة الحرية الإنسانية كل ده تحت مظلة الشريعة الإسلامية تكون الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة هذه الخلافة الراشدة ستعود بإذن الله ولكن حتى تكتمل لابد ان تكون عندنا الخلافه الناقصه أو دولة الإسلام الناقصة أو نظام الحكم الإسلامي الناقص ناقص إيه هما ست عناصر ناقص عنصرين اتنين وحدة الأمة ووحدة الحاكم يبقى نظام الدولة المسلمة الناقص هو العدل والمساواة الحرية الشورى الإنسانية تحت مظلة الشريعة الإسلامية ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقا لشرع الله هذه هي الدولة الإسلامية الناقصة التي نرجو أن يكون النظام الجديد الذي يبنى في مصر هو النظام الذي يرسخ لهذه الدولة ويكون هو نظام آخر في تونس في ليبيا في الجزائر في المغرب في سوريا في كل مكان حتى تكتمل هذه الأنظمة وتصبح عندنا الجمهورية العربية المتحدة الولايات المتحدة العربية الخلافة العربية ولا الخلافة الإسلامية اتحاد الدول العربية سموها زي ما تسموه آه، المهم أن هذه هي الفكرة التي نتكلم عنها وبالمناسبة النهاردة 23 يوليو ثورة 23 يوليو ويعني الناس عند قبر جمال عبد الناصر طب ما هو جمال عبد الناصر زي ما قلت في حلقة قبل كده كان بيتكلم الكلام اللي بقوله ده مش كان بيقول كده بس ايه من غير اسلام بيقول كده من باب القوميه العربيه والوحده العربيه طب هو احنا لما نقول الوحده العربيه من غير اسلام ده مقبوله ولما نقول الوحده العربيه بالاسلام نبقى كفرنا اللي اختشوا ماتوا حتى القاكم في الغد اترككم في رعايه الله وامنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا أهدى للكون